التمثيليات الإذاعية ولما كانت الحلقة الثانية والخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد أحلى من قطوف الجمال وأصفى من سبحات الخيال وأشهى من لحظات الوصال فوجد الملك نفسه ينهض لها ويحيي جمالها فأسرعت إليه وارتمت بين يديه وكلا كلا يا مولاي شهرزاد خويدمتك يا مولاي والملك لا يقوم للخوادم ولكني لا أقوم لك أنت إنني أقوم لهذا الحسن
مولاي عندما يجمعنا الليل والهوى والأحلام عندما يتسلل إلى قلبي صوتك الدافئ النشوان عندما أجلس إليك وأنا نائم يقظان صاح سكران عندئذ يخيل إلي أنك إحدى حوريات أساطيرك هربت من مكانها في قصتها
حورية هربت من مكانها في قصتها وتمثلت أمامي في صورتك يا شهرزاد وأيهن أكون لو كنت يا مولاي كنت تكونين عين الحياة لا بل الورد في الأكمام بل قمر بل بدر البدور بل عطرشان بل نزهة الزمان لا أنت كل أولئك يا شهرزاد كذا ألا تحسين هذه المعاني؟
وأعيش فيها وكيف تجدينها كيف أجدها سلني كيف أجد نفسي منها وكيف تجدين نفسك منها أجد نفسي كماء الهندكوش المقدس لا يشربونه وإنما يتبركون به يلتمسون البركة في ماء الهندكوش ألا ترين أن ذلك أقرب إلى معاني الصفاء التي تتفق مع روح الماء ولكنه تعطيل لطبائع الأشياء كمصباح علاء الدين يموت الناس في طلبه حتى إذا وجدوا لم يضيئوا ولماذا يطلبونه إذا كانوا لا يضيئونه لذلك قصة يا مولاي أية قصة يا شهرزاد قصة علاء الدين والمصباح السحري وما ذاك يا شهرزاد الطمع الذي يردي والحرص الذي لا يجدي وكيف يا شهرزاد زعموا يا مولاي أنه كان في مدينة بلوخستان فيما سلف من الزمان رجل خياط يحيك الأنماط ويكسب منها ما يكفي حاجته ويعول به ولده وزوجته ولم يكن لهذا الخياط من البنين غير ولده علاء الدين ولما كان علاء الدين وحيد والديه نشأ مدللا على فقر أبويه فلم يثبت لصنعة يتعلمها ليعيش منها إذا مات والده وانقطع مورده بل كان يفضل اللعب مع الصبيان والشقاوة مع الغلمان وقلق الرجل على مستقبل ابنه خصوصا بعد أن وصل إلى مثل سنه وزاد ذلك من همه وحزنه فأغلق الدكان وذهب إلى بيته وهو سائر غضبان
امال فين علاء الدين انت بتسألني فين الولد هرب من محل النجار اهو تلاقيه بيلعب في الحارة وكمان بتقولي لي بيلعب في الحارة تقدري تقولي لي مش عاوز يتعلم صنعة ليه وانا هعمل له ايه اللي زي ده لو جرالي حاجة يعمل ايه يشحت ولا يعمل حرامي وانت هتجيب الذنب مني ليه انت هتيجني على الولد وتضيعيه هو فيه كلام بيسمعه انت اللي اصلك مدلعه وانا هشوف ايه ولا ايه العيل اللي في سنه كل حلمه يبقى على امه انت اللي بعترته ومش قادر تلمه وجاي النهارده تنعي همه اسمعي انت يا ولية انت ما تقوليش وليا هو ابنك وانت ابوه واللي تعملوه اعملوه طيب والله العظيم الله ايه ده
الكرة بتاعت علاء قليل الادب الكرة دخلت هنا كلمني اول يا قليل الادب راحت فينا الكرة كلم ابوك الاول يا علاء الدين قولت ايه يا ولد يا علاء انت لسه صغير على الحاجات دي اللي زيك النهارده بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس الكرة كوره في عينك قليل الادب تقدر تقول لي انت هربت النهارده ليه من عند النجار ما تتكلم مش عاوز تتعلم فهمني بس اعمل ايه اعمل ايه اوعى كده سيب الولد معلش يا ابعدي ابعدي ما ما تضربوش بايدك انا اجيب لك عصايه هاتي لي عصاية.
ليه ليه بس يا علاء ما تسمع الكلام يا ابني خلاص حرمت يا أمي حالتك دي هتفلسني عجبك كده يعني أحرم بقعد شهر يا أمي وان هربت تاني ابقوا اضربوني كمان مش ممكن ده ولد تلفان طب معلش النباد يا ابو علاء انا هضمن النباد ونهرب مره تانية يبقى ذنبه على جنب من الصبح يروح للنجار من الصبح يروح للنجار من الصبح أروح للنجار
اسمع يا علاء يا ابني انا كنت بضربك وانت صغير ويا ريته كان بفايده انت فاهم ان ابوك ايه احنا يا ابني ناس فقراء على باب الله لو جرالي حاجه النهارده مش هتلاقي اكل بكره تقدر تفهمني لو مت انا النهارده تعمل ايه إيه، ربنا يطول عمرك يا ابو علاء ابنك ده هيموتني ناقص عمر الولد بيطلع زي ابوه انت مش راضي تاخدني معاك الدكان ليه انا مش عاوزك تطلع زيي انا عاوزك تطلع احسن مني لكن انا عاوز اطلع زي- زيك خيار وهم الخياطين وحشين طيب يا ريت علاء يطلع زيك وانت فاهمه انه هيصمل اهو كلام انت ما انتش عارفه ابنك نجرب اخر مره انا قلبت عليه الحرف والصنايع ده هيطلع صايع ده ولد ضايع مدام دي رغبته نفذها له ولا تعلم يمكن غويها يا ستي غاوي ايه قلبي بيقول لي ان ربنا هيفتح يا عليه ستي احب ما على قلبي انا عاوز ايه كل ما في الموضوع ان قلبي بياكلني عليكم خايف تتبهدلوا بعدي خلاص دي اخر حاجه واخر مره خلاص خلاص انا هنفذ لك رغبتك اخر مره اجربك من الصبح عالدكان من الصبح عالدكان من الصبح على الدكان
ما تبكيش عليا الدنيا كده يا ام علاء مش صعب انا عليا غير علاء الدين لا في ايده صنعة ولا في جيبه مال عندكم طقمين في الدكان لسه ما تقطعوش ابقوا بيعوهم واشتروا من ثمنهم فاكهة وخلي علاء يبيعها وربنا يتولاكم اللي خلقكم مش هينساكم
أبويا علاء الدين أبويا أبويا
علاء أنا ما سبتلكش حاجة يا ابني حاجة واحدة هفوتها لك نصيحة هقولها لك علاء الدين احلف يمين لا تآمن خاين ولا تخون أمين أنا أموت وأنا مرتاح لو حلفت ليمين
عهد ويمين لا أمن لخاين ولا خون أمين الحمد لله توصب امك يا علاء توصب علاء توصب بعض انتوا الاثنين
حتى الفاكهة ما عرفتش تبيعها آه يا ميل البخت فيك ده انت موتت الراجل طقيق عمال ابيع في حاجة البيت قدام عينيك لما ما عادش حاجة قدامي ده انت لا بتحس ولا بتاخد لك راجع خلاص ولا لسه عاوزة تشتمي انت بقيت راجل زي الفل اهو طب ما تخلصي هتعمل ايه اما تخلصي الشتيمة أول أقول لك هعمل إيه انت طول ما انت ملموم على الهموم مفيش منك رجع مش كفاية مش كفاية ابوك واللي جاني فيه حد غيرك ما يحوجنيش يا خطارتك يا ابو علاء اسمعي يا أما اسمعي مني كلمة مش هتسمعيها تاني احنا لسه على الصبح اهو انا هعتمد على الله ومش هرجع لك الا لما ربنا يفرجها علاء اذا ما رجعت لكيش ما تدوريش علاء انا اللي جميل ما تسيبنيش علاء علاء علاء هو خرج علاء الدين وهو كاسف البال حزين وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان فلما وصل لأصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه ثم بدا لهم أن يسروا عنه وحاولوا انتزاع أفكاره منه فاجتمع في السلة وتراهنوا على ضرب الجلة وشمر المتسابقون وجعلوا يتراكدون وهم يتضاحكون
سيبك مني إذا كنت عاوز تنزل تقطيع هات الكلة الكبيرة تجيبها كام؟ أجيبها 15 سلاح أنا أجيبها 18 18 بيع بيع حلال أنت رايحين ليه؟
انا وياك عاوز تجيبها 18 تجيبها أنت كام؟
لا انا النهارده هتفرج عليك
اسمح يا ابني ايه م- مين الشاب اللي واقف لوحده هناك ده ده علاء علاء ايه علاء الدين ما انا عارف انه علاء الدين انا بسأل على ابوه ابوه مين ابوه متوفى ما انا عارف انه متوفي انا بسأل اسمه ايه كان اسمه عم بلمان بالظبط آه، طب كان بيشتغل ايه
كان صياد مظبوط مظبوط انت الظاهر عليك تعرفه كويس
احنا اصحاب واحنا عيال باين باين عليكم آه، طب كان ساكن فين ساكن ورا السوق الكبير في عطفة القلايين تمام تمام الله يسعدك أنت معانا رمضان؟
ايوه معاكم واحد اثنين ثلاثة خلي ماليش علي مكان لا هذه ما تنفعش يعني عاوز تعيدها اه لو حد يعني اه الله سبحان الخالق الأعظم مفيش يا ابني أصلك أصلك شبه أخويا القاطع الناطق يخلع الشبه البعيد سبحان الله لولا ان اخويا زماني بقى راجل عجوز ما كنتش اصدق انه مش انت يا سلام حتى الحركات بتاعته بكلامه سبحانك يا آدم واخوك ده اسمه ايه؟
وانت بتسأل على ايه مفيش يعني
كان اسمه بهمان ايه
بتقول اسمه ايه؟
بهمان إيه، انت بتقول اسمه بهمان؟
ايوه اسمه بهمان ليه كان بيشتغل ايه؟
وانت بتسأل على ايه ما تعرفش كان بيشتغل ايه؟
كان بيشتغل آه، خياط الله انت بتعمل كده ليه وبيته بيته فين؟
الله انت هتحقق معايا ولا ايه قول لي قول لي بيته كان فين؟
احنا كنا ساكنين في عطفة القلايين عمي عمي انت مين انا علاء ابن اخوك بهمان ابن بهمان انت يا حبيبي يا ابني ازاي يا اخويا فين بهمان دلوقتي اخوك تعيش انت
مات بقى يجي سنه اهو الله ازاي يا حبيبي يا اخويا
عمي
مسكين بهمان ما لحقنيش وانا غني
امال انت كنت فين يا عمي؟
انا بقالي تلاتين سنة يا ابني ازاي اخويا ما كلمكوش عني انا خرجت من تلاتين سنة افتش عن المال والغنى لفيت الدنيا وربنا فتح عليا جبت المال وراح اللي اعز من المال اخويا عمي
امال امال انتوا عايشين ازاي يا ابني الحاله وحشه موت ازاي مش لاقيين القوت وهي ايام بتفوت يا حبيبي يا ابني اسمع يا علاء إذا كان أخويا مات أنت عوض عنه خد ايه ده دول دينارين اديهم لوالدتك وقول لها عمي بيسلم عليكي وأنا هفوت عليكم بكرة عشان أشوفكم وأتغدى معاكم مع السلامة يا ابني مع السلامة يا علاء
افتحي يما افتحي
علاء يخفى عليك يا علاء انت بعدت مني انا زعلت من نفسي انا قلت لك اني مش هرجع الا لما ربنا يفرجها ايوه و- واديني رجعت ياما يعني ربنا فرجها علينا هو ربنا بينسى حد خد ياما
دول دول اتنين دينار ايوه ياما وادي علاء انت عملت ايه قول لي كل خير انا هقول لك كل حاجه انت لا في ايدك شغلة ولا مشغلة اتنين دينار انت اتجننت ما انا هحكي لك اهو حكايتك باينة تحكي لي ايه وتروي لي ايه اصل هو احنا وش كده يا ابني انا ياما تيجي على اخر الزمن تبهدلني طب بس اسمعي مني اسمع الفلوس دي اديها لي عمي عمي مين وخال مين هو انت لك عمام يا علاء الدين ايوه ياما كان بعيد عننا بقاله 30 سنه يا ابني ابوك ما كانش له اخوات لا ياما بس انت ما تعرفيش سافر من 30 سنه يفتش عن المال والغنى ورجع امبارح وهيزورنا بكره الصبح ياما ازاي الكلام ده ده لما عرف ان ابويا مات قطع عليه من العياط وكان عاوز يزورنا النهارده لولا انه مرتبط بميعاد ابوك له اخوات ايوه ياما انا مش داخل عقل الحكايات دي ما هو قدامك اهو امال الاتنين دينار دول منين اوعى تكون قلت عقلك يا علاء الدين مش عيب ياما طب يلا يلا قوم ننظف البيت ونوضب نفسنا عشان لما يجي عمك يزورنا ما يلاقيناش كده يلا ياما ايدي معاكي
بركة اللي ما جاش النهاردة هات لي قلتين ها واشتري لي المستكة احنا احنا مش هنغديه ياما يا دي الفضيحة امال ايه هنغديه ايه اما نبقى بكرة يبقى اللي ربنا يقسم بيه نعزمه عليه
تعالى يا علاء خش معانا في العسل انا النهارده كمان متفرد تجيبها كم مرة؟
انا اجيبها 18 طب علي المكان واحد اثنين ثلاثة
علاء الدين ما تاخذنيش يا علاء الدين يا علاء ما تاخذنيش يا ابني احنا استناك النهارده على الغدا معلش يا ابني اعذرني خد دول ايه الله دول اتنين دينار اديهم لوالدتك وسلم لي عليها ومش هتزورني يا عم ان شاء الله حزوركم الليله دي يا ابني بس قول لي إيه؟
انا نسيت البيت مش هو اللي انت عارف السوق الكبير اه وراه على طول عطلة القلايين تسيب أول باب على الشمال وثاني باب وهو ثالث باب على خيرة الله هنستناك يا عم ان شاء الله يا ابني مع السلامه يا علاء مع السلامه يا ابني
افتحي يما افتحي يما علاء عليك يا علاء انت زعلت مني اسكتي يما ايه خدي دول الله ايه دول اتنين دينار انت هتخلي عقلي يشت مني مش قابلت يا عمي كان جاي لنا النهارده الظهر لولا انه كان على ميعاد وقال لي خد الدينارين دول و- وسلم على والدتك وسلم عليها و- وهو عمك ده فين اللي طلع لنا هيجي لنا الليله يتعشى معانا ويقعد شويه ويانا الليلة الليلة الليله الليله طب يلا يلا قوم وضب معايا ايدك وياك
وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء حتى إذا كان المساء رش في الماء وأطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه وطال بهما الانتظار داخل الدار وبدأت الأم ترتاب وبدا لها أن علاء الدين كذاب وقبل أن تأخذه بالسباب سمع طرقا على الباب
الله ده هو عم قوم قوم افتح له بالعجل
اهلا يا عم ازيك يا ابني اتفضل يا عم اهلا وسهلا اهلا اهلا بيكي ازيك ازيكم يا اولاد الله يسلمك يسلمك
قبل كل حاجة وروني الحتة اللي مات فيها أخويا
المرحوم طلع منه السر الالهي هنا فوق فين فوق الفرشه دي سيبوني أبلها بدموعي يا حبيبي يا أخويا مسكين أخويا مات وهو فقير ما لحقتوش قبل ما يموت بقيه في حياتك
البقية في حياتك البقية في حياتك يا ابني ليه في حياتك يا عمي اسمع يا علاء أنا يا ابني قضيت عمري أبحث عن المال والحمد لله ربنا بسطها للغاية واداني الكفاية وفوق الكفاية لكن أنا ما اتجوزتش عشان كده ما خلفتش ما كانش ليا من ظهر الدنيا غير أخويا بهمان أبوك وبهمان راح وانت عوض عنه يا علاء انت ابن اخويا وعوض عن اخويا انت ابني وانت انت تعتبري نفسك اختي انا انا قلقان عليكم انتوا عايشين ازاي وبتعملوا ايه بعد اخويا بتعمل ايه يا علاء انا انا يا عمي علاء مسكين طالع خيبان ازاي هو بيشتغل ايه لا شغلة ولا مشغلة ليه المرحوم تعب وياه عشان يعلمه صنعة ياكل منها لقمة عيش ما أمكنوش لو كنت سمعت كلام أبوك ما كناش اتبهدلنا كده ربنا ما يجيب بهدلة أخويا مات وأنا مكان أخويا جميع طلباتكم من عيني دي ومن عيني دي ده انتوا لحمي ودمي انا ماليش غيركم والخير اللي معايا خيركم اسمع يا علاء يا ابني عمي تعال يا ابني تعال هنا جنبي قوم قوم كلم عمك انت يا ابني جربت حظك في الصنعة جربت حظك في التجارة تجارة التجارة عاوزة فلوس الفلوس موجودة يا مرات اخويا بس هو يوافق والله رأيكوا بقى ايه رأيك يا علاء في حتة دكانة كده صغيرة فيها شوية قماش بقيمة آه، 500 600 دينار ايه خمسمية هو أول ما نشطح ننطح انا متأكد انه هينجح وتجارته هتربح من بقك لباب السما انت بكرة الصبح تقابلني في السوق عشان اجيب لك هدوم غير دي واعرفك الاول بتجار البلد دي ان شاء الله الله آه، على فين على فين يا عم كده كويس ما تنساش ميعاد بكرة من غير ما تتعشى معانا معلش ما يمكنش هات الدست ونزلها يا اما معلش معلش مش انه بالي ده انا عامله لك كمونيه الكمونيه اللي كان بيحبها المرحوم الايام قدامنا كتير وطولة العمر تبلغ الامل ما تنساش يا علاء الميعاد بتاعنا ان شاء الله يا عمي خليك دلوقتي معايا الله يعافيك كويسة الدكانة اللي فاتت دي يا عمي مش بطالة وكمان إيجارها معقول إن ما لقيناش أحسن منها هنرجع ناخدها احنا لفينا كتير معلش نتعب شوية عشان نرتاح بعدين لكن احنا سيبنا الدكاكين هنرجع حالا بس أما نوصل هنا هنا فين قريب هنا هنا يا ده احنا بعدنا عن العمار معلش معلش ده احنا وصلنا اهو يا سيدي خلاص وصلنا فين انت عاوز تعرف كل حاجة مرة واحدة اما نوصل عند الصخرة دي هقول لك كل شيء وشمعنا الصخرة دي تعال هنا يا ابني اقعد اقعد يا علاء احنا تعبنا افرد المنديل ده افرد احنا لسه شبعانين قول يا علاء يا ابني واسمع مني انا عاوزك تطاوعني انا تحت امرك يا عمي طب قوم اجمع لي شوية اعشاب من الاعشاب دي حاضر يا عمي
بس اعمل لك همة بس اديني جبته لهنا برجلي ادي الصخرة وادي الاعشاب وادي البخور وادي الكتاب آه، ال- الاعشاب يا عمي حطها هنا يا ابني هات
انت انت هتولعها يا عمي انا مش قلت لك تطاوعني خد خد خدوه بسيط حنظل حنظل حق سمندل يظهر مندل زلزل زلزل قبل ما تنزل دمدم وتوي وانت بتهوي هيا هيا هيا هيا هيا
الارض الارض انشقت قدامنا انشقت قدامنا مز- مسدود بصخرة كبيرة وفيها حلقة نحاس شايف الصخرة دي لا عمي انت انا ايه شكلك بقى كده ليه شكلك بقى مخيف آه.
تعال هنا.
هاي. انت انت ما فيش عمي اسكت أي
شايف الصخرة اللي قدامك دي أيوه أيوه شايف قدم ومد ايدك ارفعها أنا أيوه أنت يا وهو في حد يقدر يرفعها مفيش حد غيرك يقدر يرفعها و- وبعد ما ارفعها هتلاقي تحتها قصر وفي صالة كبيرة فيها مصباح والع تتقدم وتاخد المصباح تطفيه وتدلق الزيت اللي فيه و- وبعدين تجيبه وتيجي على طول مد قدامك طيب يا عم الهدان طيب
ارفع الصخرة بإيدك اخوانا حد يقدر يرفع دي دي زي الجبل شدها من الحلقة النحاس آه، الله دي طلعت في ايدي دي خفيفة خالص الله القصر اهو انزل هات المصباح انزل طب طب ساعدني ما انزل ما تقدرش تنط هات ايدك
عم الهدان
ما تضيعش وقتك ادخل هات المصباح وتعالى حنظل حنظل حق تمندل اظهر مندل زلزل زلزل قبل ما تنزل دمدم وانتوي وانت بتهوي عم الهدان عم الهدان جبت المصباح ايوه ها مد ايدك فوق لو الهولي طب مش مطلعني هات المصباح الاول طلعني اول اسمع الكلام لو ان المصباح طلعني ما تبقاش مجنون ارفع ايدك للمصباح وقولهولي طلعني وديهولك اعمل معروف مفيش فايدة ابوس رجلك أبويا قال ما أمنش الخاين ولا أخويا الأمين أنت خنتني مش ممكن أعملها علاء الدين ما تبقاش مجنون الشمس قربت تغيب طلعني طلعني المصباح طلعني الشمس غابت الكهف عايز يقبل عليك الكهف عايز يقبل عليك
الله المغارة انقفلت والصخرة رجعت يا اللي فوق يا اللي فوق آه. محدش سمعنا الملعون حبسني أعمل إيه؟ أروح فين؟ أجي منين؟ أنا أنا أنا فين أول؟ إيه القصر ده؟ يا سلام ده أنا ما كنتش واخد بالي شجر طالع لؤلؤ مين يصدق بستان كل طرحه لولي ومرجان سبحانك ما أعظم شانك شجر عيدانه ذهب أصفر والورق بتاعه زبرجد أخضر وطارح ياقوت أحمر دي حاجة تحير دهب دهب ولؤلؤ وياقوت وأنا مش لاقي القوت من الجوع حموت يا سلام اللؤلؤ على ايد على ايد لؤلؤ اما مد ايدي اقطف لي عنقود ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم خدامك قدامك يطاوع كلامك يحقق مرامك مأمور بالطاعة في الوقت والساعة إن- انت مين أنا خادم شجر اللولي أسمع اللي تقولهولي بص بعينيك انظر حواليك شوف قدرة الواحد واطلب مني طلب واحد اطلب اطلب منك طلب واحد وأنا كمان هطلب منك طلب واحد انت أيوة أنا ت- تطلب مني ايه اطلب منك العنقود اللي قطفته عنقود اللولي اعمل معروف اديهولي اعمل معروف رجعهولي تعمل بيه ايه ارجعه تاني في مكانه على الغصن بتاعه ده الطلب بتاعك ده الطلب الوحيد ماليش طلب تاني ولو اديت لك عنقود اللولي ايه اللي تعملهولي زي ما طلبت منك طلب واحد ليك تطلب مني طلب واحد اي حاجه اطلبها منك تلاقيها قدامك في وقتك وساعتك تقدر توديني قدام بيتنا دلوقتي اهو اوديك قدام بيتك في غمضة عين طب يلا وريني طب يلا اديني ايه عنقود اللولي اه اه اتفضل ادي عنقود اللول هات.
ها. يلا بقى استنى اما نرجع العنقود مكانه على اغصانه اللولي على الاغصان بينور في البستان ما مسكوش شد انسان الله أخو العنقود رجع مكانه على أغصانه شوف يا إنسان شوف يا إنسان أيوة أيوة شال شوف الجمال الفتان تبارك الرحمن أنا دلوقتي نفذت لك طلبك وأنا كمان هنفذ لك طلبك أنا هخرجك من السجن ده وأطلعك فوق الأرض عاوز أخرج من هنا دي حاجة هينة قدام بابتنا غمض عينك وفتحها
الله أنا بقيت في قوش الأرض راح فين الخادم بسم الله الرحمن الرحيم أنا خرجت من الكهف آه، بيتنا أهو قدام الباب أنا يا سلام انت معاك مين يا علاء آه، ما معيش حد ياما الله امال كنت بتكلم مين بكلم نفسي زي المجانين امال عمك فين عمي ده احنا ربنا أنقذنا من عمي ليه بس يا ابني ده ما كانش عم ده غم انت هتطول لسانك على عمك كمان ولا عمي ولا حاجة ده شيطان طب بس احسن يكون جاي يسمعنا هو عاد هيجي انكشف أمره واتعرف سره سر ايه ده انت لما تسمعيني مش هتصدقيني ده انت لبشتني ايه اللي حصل اللي حصل انه مش عمي ولا حاجة ده واحد ساحر بقاله سنين بيفتش عليا عشان فيه كنز ما ينفتحش اللي على ايديا يا خبر انت بتقول ايه يا علاء مش بس كده ده كان عاوز يموتني وقفل الكنز عليا وسابني وادي اللي من الكنز ده ابني الله ده ده مصباح قديم اه وجايبه ليه انا عارف بقى ياما والنبي انك خايب يا ابني انا تعبان ياما مش قادر امسك نفسي علاء اسنديني تعالى تعالى يا حبيبي غطيني
طيب ربنا يأذيه اللي كان منه السبب لو كنا نعرف كده ما كناش ضيعنا القرشين الاربعة دنانير ياما أنا كنت عارفة إنه ساحر أنا كنت فاهمة إنه عمك هيشيل همي وهمك بقى أنت هتفضل كده خيبان يا علاء مش يا ابني تشوف لك شغلانة ولا احنا دلوقتي في الاكل ولا في الشرب ما هو الشغل هو اللي يجيب الأكل أنا ما عدتش تحت إيدي حاجة أبيعها البيت بقى السقف والدك أبيع إيه مش لاقي حاجة أنت اسمع عاوز المصباح ده لإيه خديه بعيد ده وسخ كده ليه نضفيه أما أدعكوا بحتة الخرقة دي ها يا يا يا يا ساتر يا رب لبيكي لبيكي لفت ما تطلبيه بين ايديك انتوا عرفتوا سري ودعكتوا المصباح السفري ايه تطلبوه مني كلمه انت ايه يا ابني احنا جعانين قاعدين تحبوا تاكلوا ايه اللي تقول بيه طب غمضوا عينيكوا وفتحوها
بسم الله الرحمن الرحيم عايزين العفريت العفريت تو واقف قدامنا شوفي ياما شوفي الله دي دي سمية اكشفيها ياما ها، ياه.
ايه ده يا علاء شوفي الاطباق دول فصلت بقى دول ولا ايه اما اما ناكل اول وبعدين نعرف هما ايه مدي ايدك مدي ايدك تعالي
الله اكل عفاريت ياما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
شفت يا علاء الدين جعانين جالك كلام ادي احنا بعنا الاطباق وبعنا الصينية وطار تمنهم من ايدينا على كل حال ربنا مش هينسانا انت هتفضل كده خالي شغل يا علاء انت كل ما نحتاج تكلميني على الشغل احنا في ايه ولا في ايه اللي ما في قدامنا حاجة اللي ما في قدامنا حاجة نبيعها ابدا انا جعان ياما ما تيجي نبيع المصباح ده انت كنت عملت فيه ايه النوبة اللي فاتت انا دعكته راح بسم الله الرحمن الرحيم طلع لي طب ما تيجي ندعاكوا تاني ولما يطلع لنا العفريت نقول له يجيب لنا اكل فين هو اهو آه، يلا يلا ادعكيه انا آه، طب ندعاكوا سوا ملياش شان اهو قدامك ادعاك وانت انا حتى هخرج بره استنى يلا هاتي اهو قدامك اهو آه، بسم الله الرحمن الرحيم
لبيك لبيك كافة ما تطلبوا بين ايديك احنا جعانين جعانين تاكلوا ايه اللي ربنا يقسم بيه طب غمضوا عينيكوا وفتحوها
وفي الحال وجد امامهما صينيه عليها الوان شهيه فاقبلا على الطعام وصفت لهما الايام وكلما فرغ الطعام باع الاطباق الفضيه والصينيه وظل على هذه الحال ردحا من الزمان وطابت لهما الحياة في بلوكستان إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد فرغ من عندهما الطعام فخرج علاء الدين ومعه طبق فضي ليبيعه كعادته للجوهري ولكنه غاب وأطال الغياب واشتد القلق بأمه وخشيت عليه من عمه وفجأة فتح الباب ودخل عليها بادي الاضطراب
مالك يا علاء في ايه مفيش يما خدي الله انت راجع بالطبق ليه ما بعتوش ليه السايغ ما لقيتوش ولا الطبق مغشوش يا ريت يما امال ايه النهارده البلد كانت قافله ليه عشان الأميرة توت كانت خارجة يقوموا يقفلوا لها المدينه عشان ما فيش عين تقع عليها الأميرة رايحة الحمام ومعاها جواريها خلوا لها الشوارع اللي هتمر فيها احسن يشوفوها أنا لقيت ناس بتقفل دكاكينها وناس بتجري على بيوتها ساعة ما قالوا الأميرة توت بعد شوية هتفوت معرفش إيه اللي طلع في دماغي وقلت أشوفها تشوفها آه وشفتها ساعة ما شفت الموكب جاي من بعيد استخبيت ورا شوية جريد وشوية والموكب فات كله بنات في بنات يعني شفت الامير في اللحظة اللي فاتت فيها عليا عينيها جت في عليا ساعة ما شافتني كشفت وشها وابتسمت لي فيما حبيت الأمير يا هذه المصيبة وعارف إنها حبيتني انت اتجننت ساعة ما بصت لي عينيها قالت لي اوعى تقول كده قدام حد أنا بحبها أنا حمود الاميرة توت بنت الملك كلكوت تحبك انت ويحصل إيه؟
ويحصل ايه ايه هي دي حاجة صغيرة على كل حال أنا مش باخد رأيك أنا بس بقولك عشان عاوزك في موضوع موضوع ايه عاوزك تقومي دلوقتي تخطبيها لي ايه ما تهزرش في الحاجات دي أنا مش بهزر أنا بتكلم جد انت جرالك حاجة راجع نفسك وقف عند حد مفيش فايدة أنا بحب الأميرة والأميرة بتحبني انت هتروح فين يا صعلوك بين الملوك ليه واحنا نقل عنهم ايه علاء انت نسيت المصباح السحري احنا نقدر نعمل كل حاجة انت عاوز تعادل ملك انا عاوز اناسبه ازاي يا علاء انت يا ابني النهارده تعبان انت ما تتكلميش كلام زي ده احنا مش اقل منهم انا اقدر اسخر الخادم بتاع المصباح يقلب البلد على اللي فيها ويخلي عليها وطيها انا هدعك المصباح واخلي الخادم يجيب لها هدية ما حصلتش في الدنيا علاء فين المصباح ها
لبيك لبيك كافة ما تطلبوا بين ايديك انت عارف الشجر اللي بيطرح لولي الشجر اللي بيطرح لوري ما يوجدش الا في بستان الجواهر انا عاوز تقطف منها عنقود لوري وفي طبق دهب تجيبهولي انما ده يموت خادم شجر اللولي شوف لك طريقه انا عاوزك تجيبهولي خلاص مادام دي ربتك غمض عينيك وفتحها
شوفي يا أمي هنقول له للطبق ده في زايدة عند الملك كلكوت ده ولا في الملكوت عاوز أقدمه هدية للأميرة توت عاوزك تقومي دلوقتي وتستني الملك لما يفوت وتقدمي له الهدية وتخطبي للأميرة توت انت شايف كده يا ابني ده الشيء الوحيد اللي يريحني خلاص يا علاء انا هقوم واللي يعمله ربنا هو اللي يكون
آه، انت ليه غبت عليا الله انت راجعه بالطبق تاني مفيش نصيب النوادي ليه رفض الملك يقبلها هو شافها لما هيرفضها انت ما قابلتهوش ما قابلتهوش ليه فضلت واقفة قدام القصر فات عليا الملك قدامه الحرس ووراه الحرس جيت اتقدم زقوني حبيت اتكلم منعوني ازاي معلش يا ابني اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره يعني بكره تقدميها ان شاء الله بكره وانا لسه هستنى بكره انت ما تعرفيش ان اقدر اتجوزها بالقوه انا بس مش عاوز ازعل نسايبي ياما معلش يا علاء اصل سمعت ان الوزير خطبها لابنه اللي يغلب صاحب النصيب ويوم من يوم قريب
مولانا الملك كلكوت فين الوزير مولاي في ايه إذا كنت تسمح يا مولانا نتمم الفرح ونعقد عقد الأميرة توت على عبدك وابن عبدك ابني بعدين بعدين بعدين يبقى كلمني قول لي يا وزير مولاي في واحدة ست بقالي ست أيام أشوفها قدام الباب وفي إيدها لفة وكل ما أفوت ألاقيها تبص لي وتحاول تقرب مني عايزة تكلمني ازاي حالا نطردها تطردوها أنا عايزكم تدخلوها أنا عايز أشوف عايزة إيه وشايلة معاها إيه امر مولاي يا حجاج هي على الباب واحده في ايدها لفه هاتوها هنا في الحال
اذا كنت تتعطف يا مولانا انت وعدت عبدك وابن عبدك تديله الاميره توت قلت لك بعدين بعدين اصله مسكين هيموت مولاي تعالي هنا يا ست انت ربنا يديم عزك ويعز جاهك انت بقالي ست ايام اشوفك قدام الابواب انت عايزه حاجه متظلمه من شيء في ايه انا يا مولاي شايلالك هدايا هدايا هدية ولو انها مش قد مقامك فين هي الهديه اتفضل يا مولانا يا الله شوف يا مولانا دي حاجه ما حازهاش ملك ولا سلطان جبتيها منين دي يا امي دي بتاعت ابني وهو اللي بعتني ابنك مين علاء الدين علاء الدين مين دي حاجة عظيمة دي حاجة ملهاش نظير ده شيء ملوش وجود في الوجود هديتك مقبولة هدية ابني علاء الدين هدية علاء الدين وعايزة ايه مقابلها انا يا يا اطلبي ما تشائي وتنولني مطلوبي ونولك مطلوبك انا انا انا اطلب اطلبي اطلب ايد الاميرة توت
لمين لابني علاء الدين ابنك يتجوز الاميره انت يا حقيره يو طب انا بكلم مولانا وش دخلك انت معانا سامع يا مولانا
اذا كنت انا في نظرك حقيرة انما ابني مش حقير ده شيء كتير اسكت انت يا وزير انت يا مولانا تعرف دي مين احنا عارفين مين علاء الدين انا ما سمعتش بيه ولا انا يا مولانا ازاي ما اعرفش انا شخصيا ما شفتوش وايه اللي تشوفه لكن انا هاخد الراي منك وانت خاطب الاميره لابنك طب بلاش نفصل في الموضوع اديلها مهله يا مولانا قد ايه آه، ثلاث شهور نوظف فيها الامور انا موافق اسمع يا ست تقدري تبلغي علاء الدين ان انا موافق مبدئيا على الجواز وعايزه يستنى ثلاث شهور عليها وانا قبلت الهديه ربنا يعزك ويديم عزك ويعلي مقامك ويرفع أعلامك ويطول عمرك ويسعد أيامك